لآت النجوم وحبك الغيوم وضوي القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودب المطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، السنة اللي فاتت يعني كان من فضل الله عز وجل علينا إن إحنا كنا بدأنا في سلسلة من خلال القرآن سميناها سلسلة رسائل ربانية كنا كل يوم بناخد رسالة من الرسائل التي يرسلها لنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن ونشوف إزاي نقدر نتعامل مع هذه الرسالة آه، النهاردة بفضل الله تبارك وتعالى أو في, في هذا العام بإذن الله في هذا الشهر الكريم يعني ربنا يا رب يجعله شهر كريم مبارك علينا كلنا إن شاء الله آه، ناخد سلسلة جديدة هذه السلسلة آه، سلسلة كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى آه، كيف نتعامل مع الله في كل حال من أحوالنا بصوا يا جماعة معظم المشاكل اللي احنا دايما بنقع فيها جاية من النقطة دي ان احنا مش عارفين نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى كيف اتعامل مع الله سبحانه وتعالى اذا غضب وكيف اتعامل مع الله سبحانه وتعالى اذا اذنبت طب يا ترى انا النهاردة لما اروح علشان اقابل ربنا سبحانه وتعالى في بيتي كيف اتعامل مع الله سبحانه وتعالى في بيتي يا ترى لما اعبد ربنا سبحانه وتعالى كيف اتعامل معه اذا عبدته يا جماعة آه، يمكن في هذه الفترة آه، القليلة الماضية آه، ظهر علم التنمية البشرية وبدأ كل الناس يتكلموا على آه، فنون التعامل بين الناس سمعنا كويس جدا على فن التعامل بين الزوج وزوجته وسمعنا عن فن تربية الأولاد وسمعنا عن فن التسويق وكيف تسوق للمنتج بتاعك علشان تحصل أكبر ربح وإزاي إنك يكون عندك فن في التعامل مع الناس علشان تنال س- حياة طيبة سعيدة ودايما كنت بسأل نفسي بقول طب احنا ليه ما نتعلمش كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى عارفين يا جماعة كتير من الناس بتهتم جدا ان هي تاخد دورات تشتري كتب في كيفية او فن التعامل مع الزوجة عارفين ليه علشان يحصلوا السعادة الزوجية ولقينا كتب في كل المكتبات بتدور حوالين هذا المعنى فن السعادة الزوجية ان هو النهاردة هيت- هيعرف ازاي يتعامل مع زوجته علشان يبقى سعيد طيب يا جماعة إذا كانت السعادة مع الزوجة النهاردة سعادة وقتية لحظية سعادة اه هتبقى مبسوط فما بالكم إذا كن إذا كان كل واحد منا النهاردة بيعرف كيف يتعامل مع الله في هذا الوقت في الوقت ده ساعتها بالفعل هنحصل أعظم سعادة في الوجود كلها سعادة لا تتوقف ولا تنتهي سعادة بلا حدود ليه لأن أنا بتعامل مع الله سبحانه وتعالى وهنا ربنا يسعدني زي بالظبط ما اتعلمت كيف أتعامل مع زوجتي علشان أنال السعادة لو تعلمت كيف أتعامل مع الله سأنال سعادة ما بعدها سعادة قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يا سلام لما أعرف كيفية التعامل مع الله لما أعرف إزاي لما أسجد بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى كيف أتعامل معه صدقوني في الوقت ده الإنسان مننا هيسعد سعادة ما بعدها سعادة هنوصل للمرحلة اللي كان الصحا- الصحابة والتابعين وأتباعهم لما كانوا بيقولوا إنه لتمر بي أوقات لا يرقص القرب القلب فيها فرحا بسبب إنه عرف ربنا عرف إزاي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى فأنا عايز الهدف الأساسي من وراء السلسلة سلسلة كيف أتعامل مع الله سبحانه وتعالى واحد إن أنا أرضي ربنا سبحانه وتعالى أعبده زي ما هو أمرني سبحانه وتعالى اتنين أحصل السعادة أحصل السعادة ثلاثة ايه ال- تالت هدف من الاهداف المهمه جدا اللي نسعى اليها من خلال سلسله كيف نتعامل مع الله آه، سبحانه وتعالى ان انا احصل اكبر قدر ممكن من الفضل ومن الدرجات ومن الحسنات ومن الاجور العظيمه جدا في كتير من الاوقات آه، الناس اللي هم شغالين في ميدان التجاره بي- بيسعوا لهدف واحد ان هو يتعلم دورات تسويق بحيث ان هو يسوق اكبر قدر منتج من المنتجات بحيث يحصل اكبر قدر ممكن من الاموال انما النهارده انا في سلسلتي اللي انا هتعامل فيها مع الله سبحانه وتعالى في فن كيفيه التعامل مع الله سبحانه وتعالى انا هحصل اعظم اجر اعظم اجر احصل رضا ربنا سبحانه وتعالى احصل رضا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو عندي أعظم من الجنة نفسها علشان كده كان ربنا سبحانه وتعالى يقول ورضوان من الله أكبر رضوان ربنا أكبر من الجنة وما فيها أهل الجنة لما يخشوا الجنة ربنا يقول لهم هل رضيتم يقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار فيعطيهم الله عز وجل ما هو أعظم من الجنة الرضا انه يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنهم انا النهارده هتعلم كيفيه التعامل مع الله سبحانه وتعالى وفن التعامل مع الله سبحانه وتعالى علشان احصل اجور عظيمه جدا جدا جدا وحسنات كبيره جدا جدا جدا آه، الهدف الرابع من اهداف سلسله كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى في كتير من الاوقات يعني او في الازمنه دي بالذات خرج علينا علم جديد اسمه علم اداره الازمات انك ازاي لما تمر بيك ازمه الازمه دي تستطيع ان انت تخلي الازمه دي شيء في صالحك شيء في مصلحتك انك تخرج من الازمه باقل قدر ممكن من الخسائر او من الاضرار سبحان الله انا النهارده بقول كده كيف اتعامل مع الله علشان اقدر ادير الازمات صدقوني الحياه كلها ازمات ولكن اذا تعلمنا كيف نتعامل مع الله عند نزول الأزمات الأزمات دي سبحان الله هتتحول لحاجة رائعة جميلة طيبة جدا جدا جدا بل يكاد الواحد مننا إذا وصل لقمة فن التعامل مع الله سبحانه وتعالى مش هيشعر أصلا بهذه الأزمات بل هذه الأزمات هتكون بالنسبة له كأنه شيء من الرخاء عادي جدا جدا جدا وهو ده السر في كيفية التعامل مع الله أو اختيار سلسلة كيفية التعامل مع الله سبحانه آه، وتعالى هنعرف مع بعض في خلال السلسلة لما أقع في أزمة من الأزمات يا ترى إذا وقعت في الذنب وده أزمة من أعظم الأزمات اللي ممكن تقابلك في حياتك كيف تتعامل مع الله إذا أذنبت وهنتعرف أيضا ك- كذلك على مسألة إذا نزل عليك مرض كيف تتعامل مع هذا المرض كيف تتعامل مع هذا المرض وإيه فقه التعامل مع هذه الأزمة التي من الممكن أن تكون قد نزلت بك لا لا مش المرض بس أيا كان البلاء اللي هينزل عليك ايا كانت صوره البلاء يمكن هناخد حلقتين باذن الله تبارك وتعالى في كيف تتعامل مع الله اذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى والم- والمراد من وراء الكلام ده ان انا اعرف في وقت البلاء ربنا امرني بايه واعمل ايه علشان البلاء ده خلاص كازمه يبقى انا عندي فن اداره الازمات اقدر احل الازمات وبفضل الله الازمه دي اخرج منها منصور كسبان بفضل الله تبارك وتعالى كذلك ايضا آه، ظهر عندنا علوم كثيرة جدا من أهم هذه العلوم العلوم اللي بتوضح لنا طبيعة الطريق اللي انت ماشي عليه طبيعة الطريق اللي انت ماشي عليه واحنا عندنا أعظم وأخطر طريق احنا ماشيين عليه هو الطريق اللي هيوصلنا الى الله سبحانه وتعالى بحتاج من وقت لاخر وانا في طريقي الى الله سبحانه وتعالى ان انا اعرف همشي ازاي هروح فين اروح يمين ولا اروح شمال ولا امشي على طول يا ترى في منحنى خطر هعمل فيه ايه في منعطف في مطب في شيء خطر على الطريق في اخطار كتير جدا على الطريق ببقى محتاج بالفعل ان يكون معايا انوار كاشفه ومعايا علامات على هذا الطريق توضح لي انت هتعمل ايه على طريقك مع الله سبحانه وتعالى هنعرف في سلسلتنا ان شاء الله تبارك وتعالى كيفيه التعامل مع النور وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلبي نورا عظيما هذه هذا النور اللي ينفعني في الدنيا يكشف لي الظلمات بتاعه الفتن يكشف لي الاشياء على حقيقتها اقدر اعرف ده صح ده غلط ده حلال ده حرام ويوم القيامة استفيد استفادة عظيمة جدا من خلال هذا النور الناس اللي عايزة تسلك طريق الهداية وتصل إلى الله سبحانه وتعالى كيف يهديها الله سبحانه وتعالى وإذا هداها الله كيف تتعامل مع الله إذا هداها الله ده أمر مهم جدا هنعرف على الطريق أن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يحب إلا كل شيء طيب ولكن يا ترى كيف ستتعامل مع الله الطيب كل ده هندرسه مع بعض من خلال هذه آه، ال- ال- السلسلة الطيبة اللي أسأل ربنا تبارك وتعالى أنه يتقبلها منا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وأن ننتفع بها جميعا يوم أن نلقى ربنا تبارك وتعالى بقول كمان احبابي ان من اهم آه، الامور اللي دفعتنا ان احنا نتكلم على مساله آه، فن التعامل مع الله او كيف نتعامل مع الله في احوال خاصه ممكن تصيب الانسان لان معرفه ربنا يا جماعه فرض من اهم واعظم الفروض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا بل انا لا ابالغ اذا قلت ان معرفه ربنا سبحانه وتعالى ومعرفه كيفيه التعامل مع الله سبحانه وتعالى هو اول فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على العباد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله وقال الإمام الأصفهاني رحمه الله إن أول فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على عباده أن يعرفوه يا جماعة إحنا آه بنصلي وبنصوم والأخت اتحجبت دي كلها فرائض على الرأس وعلى العين ولكن للأسف احنا فرطنا في أعظم فرض وأول فرض وأوجب فرض علينا كلنا ان احنا لازم نتعرف على الله سبحانه وتعالى نتعرف عليه بأسمائه وصفاته ان احنا نتعرف كعن- على كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى الحياة كلها مواقف ولو كنت أنا بالفعل عارف ربنا سبحانه وتعالى كويس جدا أنا في هذه الحالة هقدر أقول ان بإذن الله اللي هي- هيتقن فن التعامل مع الله في كل حالة من حالات حياته صدقوني الإنسان ده آخر الطريق اللي ماشي عليه هو جنة عرضها السماوات والأرض وعلى النقيض وعلى النقيض كل إنسان هيسلك طريق لا يعرف فيه فن التعامل مع الله سبحانه وتعالى لا يعرف فيه كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان أو هذا الطريق نهايته جهنم والعياذ بالله وربنا ذكر لنا ذلك في القرآن قال, قال ربنا تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم سوء المعرفة بالله سبحانه وتعالى ما كانش عارف في الدنيا إزاي يتعامل مع الله سبحانه وتعالى علشان كده كانت الخسارة كبيرة جدا جدا جدا ولكن دايما بقول في كل موقف من مواقف حياتك لما تستشعر أن الله معك لما تستشعر بالفعل إزاي تتعامل مع الله في هذا الموقف صدقني لا أمان ولا طمأنينة ولا سكينة إلا بمعرفتك بالله سبحانه وتعالى وصدقني كل الأنبياء كده كل واحد منهم كان بينظر للموقف اللي هو اتحط فيه وما أوجبه الله عليه في هذا الموقف والأنبياء هم اللي علمونا فن كيفية التعامل مع الله كلنا دلوقتي أرجع وأقول كلنا دلوقتي مشغولين فن التعامل مع الزوجة فن التعامل مع الأولاد فن التسويق فن التعامل مع مش عارف إيه وكلنا نسينا أو كتير من الناس نسيت فن التعامل مع الله إزاي أتعامل مع الله سبحانه وتعالى لو بسرعة كده قلبنا صفحات المصحف هنجد أن الأنبياء علمونا فن التعامل مع الله كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى لو نظرنا مثلا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهنعرف ده من خلال السلسلة كيف كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الله إذا أمر وهنعرف إن كان إذا أمر ربنا تبارك وتعالى أمرا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قمة الاستسلام أما سيدنا سليمان آتاه الله النعم وآتاه الله الملك وعلمه الله مما يشاء كيف كان يتعامل مع نعم الله كيف كان يتعامل مع الله إذا أنعم الله عليه أذعن بسرعة بالشكر وكان في كل موقف من مواقف حياته على طول شاكرا لأنعم الله سبحانه وتعالى ولو قلبنا صفحات المصحف بسرعة ورحنا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وخلاص البحر قدامه وفرعون من وراه قال أصحاب موسى إنا لمدركون ده كلام يخرج من إنسان لا يعرف الله إنما اللي خلاص أدرك فن التعامل مع الله سبحانه وتعالى لا يتكلم أبدا بهذا الكلام ولكن موسى خلاص ذاق فن معرفة كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى قال قال كلا إن معي ربي سيهدين عارف أن الله هو الكافي عارف أن الله هو الحسيب عارف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيمنعه من أجل ذلك هو ده اللي احنا عايزينه من ورا السلسلة ازاي تتعامل مع الله ان رب- لما خلاص تظلم واحد ظلمك واحد أكل مالك واحد خلاص هيأذيك انك تستشعر ان الله حسيب زي ابراهيم ما خدوه حبوا يلقوه في النار عليه الصلاه والسلام اول كلمه قالها حسبي الله عايش مع اسم الله الحسيب يعني الكافي الذي يمنع عباده ممن يريدون ان يؤذونه هو ده المراد النبي لما دخل الى الغار والمشركين على ابواب الغار ابو بكر بيقول له يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمه لرانا قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما عارف ان ربنا حسيب وكافي ونختم بقى درس النهارده بالجزئيه اليسيره دي النبي صلى الله عليه وسلم عرف كيفيه التعامل مع الله إذا أتاه الله النعم لما ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان طول الليل قائم بإذن ربنا راكع ساجد لحد ما تورمت قدماه تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا هو ده فن التعامل مع الله سعادة ما بعدها سعادة يقين ما بعده يقين هناء ما بعده هناء وصدق العلماء حين قالوا إن القلب لا يسعد وإن الصدر لا ينشرح وإن الحياة لا تطيب إلا بمعرفة كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى فتعالوا بنا سريعا لنتعرف على كيف نتعامل مع الله في الأحوال الآتية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله